بسم الله والابن والروح القدس الله الواحد أمين من سفر أشعياء النبي الإصحاح 57 من أول الآية 12 أنا أخبر ببرك وبأعمالك فلا تفيدك إذ تصرخين فلينقذك جموعك ولكن الريح تحملهم كلهم تأخذهم نفخة أما المتوكل علي فيملك الأرض ويرث جبل قدسي ويقول أعدوا أعدوا هيئوا الطريق ارفعوا المعثرة من طريق شعبي لأنه هكذا قال العلي المرتفع ساكن الأبد القدوس اسمه في الموضع المرتفع المقدس أسكن ومع المنسحق والمتواضع الروح لأحيي روح المتواضعين ولأحيي قلب المنسحقين لأني لا أخاصم إلى الأبد ولا أغضب إلى الدهر لأن الروح يغشى عليها أمامي والنسمات التي صنعتها من أجل اسم مكسبه غضبت وضربته استترت وغضبت فذهب عاصيا في طريق قلبه رأيت طرقه وسأشفيه وأقوده وأرد تعزيات له ولنائحيه خالقا سمر الشفتين سلام سلام للبعيد وللقريب قال الرب وسأشفيه أما الأشرار فكالبحر المضطرب لأنه لا يستطيع أن يهدأ وتقذف مياهه حمأة وطينا ليس سلام قال إلهي للأشرار مجدا للثالوث القدوس إلهنا الآب والابن والروح القدس كنا قلنا إن الإصحاحات 57 و58 و59 بتكشف الثلاث خطايا اللي بتعطل عن التمتع بخلاص المسيح الإصحاح 57 كشف لينا الخطية الأولى أو السبب الأول لعدم التمتع بالخلاص اللي هو قلناه إيه؟ عبادة الأصنام وقلنا إن عبادة الأصنام مش بس يعني الصنم بالمفهوم اللي, اللي في ذهننا إن الواحد يجيب صنم ويسجد له قلنا الصنم هي أي حاجة الإنسان يتكل عليها دون ربنا فدي تبقى هي اسمها صنم دي تعطل التمتع بالخلاص بتاع ربنا وصف أشعية في الجزء الأول عبادة الأصنام قال نمرة واحد متوقدون إلى الأصنام نمرة اتنين إنه عبادة الأصنام ديت في كل مكان قال تحت كل شجرة خضراء وفي الوادي وعلى الجبل وراء الباب والقائمتين يعني ممارسة الخطية في كل مكان قال الحاجة التالتة مش بس إن هما بيعملوا الخطية لكن حتى أولادهم بيقدموهم ذبايح للأصنام القاتلون الأولاد في الأودية ومش بس كده لكن بيسعوا ورا الخطية دي بكل طاقتهم بكل جهدهم بلا كلل بلا ملل قال لأورشليم بطول أصفارك أعيتي ولم تقولي يئست وقلنا سبب كل دوت السبب الأساسي للخطية هو عدم مخافة إيه ربنا فإياي لم تخافي طب وقلنا ليه ما فيش مخافة ربنا في قلب النفس إيه السبب طول أنات إيه طول أنات ربنا أنا أنا ساكت وذلك منذ القديم وقلنا يا أحبائي إن هي ديت مشكلة الإنسان إن طول أنات ربنا المفروض إن هي تقود الإنسان للإيه للتوبة لكن للأسف الإنسان لما بيلاقي ربنا مطول باله وربنا ساتر عليه وبيعدي الموضوع الإنسان يظن إنه إيه إن ربنا متساهل إن ربنا مش واخد باله فيبتدي الإنسان يستهين ويستبيح فتكون النتيجة أن تنزع مخافة ربنا منين من قلب الإنسان عشان كده قالها بولس الرسول في روميا أن احنا بنستهين بإيه بلطف الله وإمهاله وطول ألاته تكون النتيجة أن احنا إيه بنزخر لأنفسنا غضب يوم الإيه يوم الغضب يعني احنا لما بنعمل خطية ربنا بيغضب سبب الخطية طب يطول باله علينا علشان نتوب تكون طولة باله دي سبب ان الانسان ايه يستهين بطول أنات ربنا يبقى بيحط غضب فوق الايه فوق الغضب مش كفايه بس انك عملت خطيه واغضبتني لكن كمان استهنت بايه بطول اناتي زودت الغضب عليك ان تستهينوا بلطف الله وامهال وطول اناته غير عالم ان لطف الله ايه ده ليه ربنا مطول باله انما يقتادك للايه للتوبه فربنا يا احبائي يطول باله يطول باله وما يعاقبش الإنسان لكن مش معنى كده إن مفيش إيه إن مفيش عقاب هيجي بقى يوم الدينونة تعالوا بقى نشوفوا إزاي الأعمال بتاعتهم ديت هتفحص في يوم ربنا يقول في العدد 12 أنا أخبر ببرك وبأعمالك فلا تفيدك قلنا أورشليم تركت ربنا واتكلت على الإيه على عبادة الأصنام وعبادة الأصنام دي هي تعبد فيها قال لها بطول أصفارك إيه أعيتي وكانوا بيظنوا أن تعبهم في العبادات ديت وسعيهم وراها ممكن إيه ممكن تخلص فربنا بيقول لها أنا أخبر ببرك وبأعمالك أنا عارف الأعمال اللي أنت جريتيها في الخطية ديت لكن كل الأعمال ديت لا إيه لا تفيدك العبادات الوثنية الأولاد اللي أنت قدمتهم في النار محاولة إرضاء الآلهة بكل الطرق الوثنية ديت كل ديت وقت الضيقة مش هت إيه مش هتنفعكم ده المعنى الحرفي بالنسبة لإسرائيل طيب المعنى الروحي أنا أخبر ببرك وبأعمالك فلا تفيدك يعني ربنا بيقول للكنيسة بيقول للنفس المؤمنة بيه أعمالك مش هت إيه مش هتفيدك تقولي طب يبقى الأعمال ملهاش إيه ملهاش لزوم أهو ربنا بيقول كده أنا أخبر ببرك وبأعمالك فلا تفيدك أقول لك لا ده هنا بيتكلم على أعمال إيه أعمال البر الذاتي يعني إيه أعمال البر الذاتي يعني الأعمال اللي الإنسان يعملها ويظن إن الأعمال دي ممكن تبرر تظن إن الأعمال ديت هتزكيه عن إخواته يظن بالأعمال ديت إن هو أفضل من الآخرين ربنا بيقول للنفس ديت أنا أخبر ببرك وبأعمالك الأعمال اللي أنت بتظن إنها هتبررك ديت لكن أنا بقول لك الأعمال دي مش هت إيه مش هتفيدك زي مين زي الراجل الفريسي الراجل الفريسي بيصلي طب بتصلي ليه بتحب ربنا لا انا بصلي علشان ابان قدام الناس ان انا ايه بصلي الصلاة دي تفيده ربنا يقول له دي ايه دي اعمال بر ذاتي انت بتعمل كده عشان تبرر ذاتك قدام مين قدام الناس لما تصوم تكشروا وتعبسوا وجوهكم ليه علشان تظهروا للناس صائمين الصوم دوت متقدم لربنا لا ده انت بتقدمه للناس عشان الناس تمدحك عشان كده قال لهم السيد المسيح ايه لعلة تطيلون ايه صلواتكم تقعدوا تطولوا في الصلاة عشان ناس ولياد وناس قديسين لعلة يعني السبب ايه السبب انك تكتسبوا مديح الايه مديح الناس اهو دي اعمال واقف يصلي ده عمل صايم ده عمل بيدي صدقة ده عمل لكن بيعمل الاعمال ديت ليه لبره الذاتي عشان يتضرر في عينين الناس فربنا بيرد عليه بيقول له انا اخبر ببرك وباعمالك الاعمال اللي من النوع دوت ايه مش هتفيدك في حاجه مش هتخلصك عشان كده الراجل الفريسي بقول لكم دخل وقف قدام ربنا قال له اللهم اني ايه اشكرك بصوم وبصلي طب ما تقولي لي ما دي حاجه حلوه طب يعني ايه اللي كشف ان الراجل دوت وحش طب ما فعلا احنا لما بنصلي بنقف قدام ربنا يا رب كتر خيرك ان احنا نشكرك لانك اتيت بينا لايه لهذا الموضع المقدس نرفع ايدينا الى فوق طب ما احنا وبنقول له نفس الكلمه اهو اللهم اني اشكرك بصوم وبصلي طب اشمعنى ربنا حكم على الفريسي لان الفريسي لما عمل كده كان بيعمل نفسه مقارنه بالايه بالناس قال له ولا مثل هذا الايه العشرة دول ما بيصلوش لكن انا بصلي لك دول ما بيصوملكش لكن انا بصوم لك فبقى الاعمال دي بيعملها ايه بيعملها عشان يتزكى في عينين الناس بيعملها علشان يرفع نفسه فوق الناس ربنا قال لا الاعمال دي مش ليا دي اعمال بر ذاتي بتضرر بها نفسك طب الاعمال ديت ايه مش هتفيدك انا اخبر ببرك وباعمالك فلا تفيدك طب أما الولاد ربنا الأعمال بتاعتهم إيه لتظهر أعمالهم إنها بالله إيه معمولة ده أنا بقى فصلي بقول له أشكرك لأنك إيه أتيت بيا إلى هذه الساعة ده أنت رب اللي جبتني أنت لو ما كنتش يا رب جبتني ما كنتش جيت صليت النهاردة القداس فأنا بشكر ربنا مش إن أنا بصلي بشكره إن هو جابني أقف قدامه إيه صلي فأنا بشكر ربنا يبقى عملي ده معمول بمين لكي تظهر أعماله إنها إيه بالله معمولة عشان كده بولس الرسول قال الله العامل فيكم أن تريدوا وأن تفعلوا الأعمال اللي بتعملها الكنيسة ديت إيه دي أعمال ضرورية للخلاص لأنها مش أعمال معمولة بذات الإنسان لكن أعمال معمولة بمين بربنا عشان كده قال بولس الرسول لا بأعمال في بر عملناها نحن طب ما احنا بنعمل ما احنا بنصوم وبنصلي وبندي صدقه قال له لا يا رب ده عملك انت ايه عملك فينا احنا ده مش عملنا احنا لكن عملنا احنا كخرقة الطامس يعني ما خرقة الطامس ست تولد والخرقة اللي يلفوا فيها الحاجات اللي تطلع مع المولود ديت ما تترمي ما حاجة مقرفة قال له عملنا ديت ما تخلصناش لكن الأعمال اللي ضرورية خلاص الأعمال اللي معمولة بمين المعمولة بربنا أنا أخبر ببرك وبأعمالك فلا تفيدك ده الجانب الأول في الأعمال الجانب الثاني الأعمال اللي تتعمل بدون الإيمان بالسيد المسيح ما تفيدش الإنسان أدي, أدي الحاجة الثانية اللي مرات كتير نقرا في الكتاب المقدس إنها الأعمال غير ضرورية للخلاص أنهي أعمال بولس الرسول لما كلم اليهود كان بيكلموا على أعمال الناموس عشان كل مرة لما تقروا الإنجيل وتقروا كلمة الأعمال البروتستانت ياخدوه يقول لي خلاص يبقى الأعمال مش مهمة يبقى الخلاص بالإيمان يبقى مش مهم الأعمال أدام أنت أمنت بالمسيح تخلص طب العمل لا العمل ده مش مهم امال العمل ده ايه قال العمل دوت اللي هيحدد اكليلك في السماء لكن انت دام امنت بالمسيح تدخل السماء تعمل كتير تاخد اكليل كتير تعمل صغير فبقى العمل للاكليل نقول لهم لا الكلام ده مش صح ده العمل ضروري للخلاص ده انا بدون اعمال الايمان ايمان بدون اعمال ايه ميت زي ما الجسد بدون روح ميت الاعمال اللي بنعملها ديت اللي احنا بنتكلم عنها مع البروتستانت يقول لك اه نصوم ونصلي واعمالنا بالله معموله بس يقول لك الأعمال ديت مش ضرورية للخلاص لا دي الأعمال ديت علشان على قدها تاخد إكليل يكافئ كل واحد حسب عمله نقول لهم لا ده أصلا دخول السنة التمتع بالخلاص ضروري مع العمل بس عمل مش بإيه مش بذاتنا لكن عمل بمين عمل بالله فكل بقى الآيات اللي بتتكلم على عدم أهمية الأعمال بقول لكم اهي ثلاث نوع من الأعمال النوع الأولاني لما بولس الرسول بيقول إنه أبونا إبراهيم اتخلص بالإيمان خلص بالإيمان بدون أعمال يقصد أعمال الإيه؟ أعمال الناموس لأن أيام أبونا إبراهيم ما كانش لسه الناموس وضع اليهودي قالوا لا إحنا الأعمال تخلصنا أتختن أحفظ السبت أكل شوية أطعمة وما أكل شوية أطعمة دي توديني السماء فأبو الرسول بيقول لهم لا الأعمال ما تخلصش الإنسان يقصد أعمال الإيه؟ أعمال الناموس أدي أول نوع من الأعمال مرفوض تاني نوع من الأعمال مرفوض اللي احنا بنقول عنها دلوقتي أعمال البر الذاتي أعملها علشان إيه أتباهى عشان أفتخر ما تفيدش الواحد تالت نوع من الأعمال مرفوض أي أعمال صالحة يعملها الإنسان بدون الإيمان بالمسيح أعماله مش هتخلصه يعني البوذي بيصوم وبيصلي وبيدي صدقات طب ده هتدخله السماء؟ لا ليه؟ لأنه ما بيؤمنش بمين؟ ما بيؤمنش بالمسيح لكن أعمال الإيمان أرني إيمانك بدون أعمالك وأنا أريك بأعمال إيماني دي ضرورية للخلاص عشان كده القديس يعقوب قال إيه قال إن أبونا إبراهيم اتضرر بالإيه بالأعمال إذ قدم إيه إسحاق الله تقول لي هو في تناقض في الإنجيل بولس الرسول بيقول إن إبراهيم اتضرر بالإيمان والقديس يعقوب في رسالته قال إن إبراهيم اتضرر بالإيه بالأعمال إنه قدم إسحاق اه ما هي الأعمال ضرورية للتبرير أما الأعمال إيه اللي بيرفضها بولس الرسول أعمال الناموس اللي اليهود ظنوا إنه لو عملوها يروحوا السماء بولس الرسول لا أعمال الناموس ما تدخلش السماء لو أعمال الناموس تدخل السماء إذا المسيح مات بلا كان ليه المسيح يموت ما كان يقول للناس يا ناس اتختنوا يا ناس احفظوا السبت يا ناس تقدموا الذبايح يا ناس نفذوا وصايا الناموس تروحوا السماء ما كانش كده عن هو ينزل لا بأعمال الناموس لا يتبرر كل ذي جسد أمامه رحاب أمنت أمنت أن إله العبرانيين بقاه وقالت له سمعنا فذابت قلوبنا وعارفين أن أنتوا هتغلبونا وأنكم هتاخدوا الأرض إلهكم هيديكوا الأرض بتاعتكم أنا مؤمنة بالإله بتاعكم طب الإيمان ده خلص رحاب نجاها من الموت لا أمال نجاها من الموت إيه إن الإيمان ده تحول لإيه لعمل إنه رحاب أمنت إذ أخفت الجاسوسين لما أخفت الجاسوسين بقى هو ده الإيه العمل طب إيه رحاب أمنت وما عملتش الإيمان ده مش حقيقي كانت ماتت برضه شعب إسرائيل لما كان موجود في مصر ربنا قال لهم بتؤمنوا بيا قالوا له يا رب مصدقين كلامي مصدقين كلام قال طيب اذبحوا الخروف ورشوا الدم وانا مش هموتكم طب يجي واحد يهودي يقول لك انا مؤمن بربنا انا مصدق كلام ربنا فعلا انا لو رشيت الدم الملاك مش هيموتني لكن قعد ما رشش الدم الايمان ده خلصه لا ما خلصوش امال اللي خلصوا ايه العمل اللي ثمرة الإيمان أنا علشان مؤمن بكلام ربنا فذبحت الخروف ورشيت الدم فبقى ده إيه عمل ثمرة الإيه الإيمان بالعمل دوت اللي هو وليد الإيمان الراجل العبراني إيه نجح وخلص طب لو قال لا في البيت أنا مؤمن ومفيش داعي إن أنا أرش الدم ده أنا واثق بكلام ربنا قال له لأ فهنا بولس الرسول بيتكلم على أعمال البر الذاتي بيقول لها أنا أخبر ببرك وبأعمالك طب المسيح له بر لا لا بأعمال في بر عملناها نحن هنا بيقول لها أنا أخبر بإيه ببرك انت بتقولي ان انت يا اورشليم بتبرري نفسك انت بتقولي يا نفس ان انت قادره انك تبرري نفسك تخلصي نفسك قال لها لا برك ده مش هينفعك كل اعمال برنا كخرقه الطامس امال احنا اعمالنا ايه ده دي مش اعمالنا احنا دي اعمالنا بالله ايه معموله اعمالنا احنا ايه الله العامل فيكم فبقت الاعمال بتاعه الكنيسه مش اعمالها هي لكن عمل مين عمل المسيح فيها إذ تصرخين فلينقذك جموعك كانت الأصنام دي هتخلصها يقول لها إيه إذ تصرخين فلينقذك جموعك وقت الضيقة بتصرخ يا أورشليم طيب الجموع اللي أنت التجأتي إليهم الأصنام اللي أنت اتكلتي عليهم الولاهة أو الملوك ملك مصر ده اللي أنت رحتي تحتمي فيه وريني بقى ينقذوكي إذ تصرخين فلينقذك جموعك ولكن الريح تحملهم كلهم اللي انت اتكلتي عليهم دول عاملين زي شوية ايه اه تراب جه الريح وايه وزراهم طيرهم ولكن الريح تحملهم كلهم تأخذهم نفخة ده بنفخة كده يطيروا أما المتوكل علي ايه فيملك الأرض ويرث جبل قدسي قلت لك يا أحبائي ربنا طول باله وبسبب تطويل أنات ربنا الشعب تمادى في الخطية وتمادى في الشر فجه وقت الدينونة ربنا قال لهم وروني بقى شطارتكم وروني الآلهة اللي انتوا اتكلتوا عليها وروني الملوك اللي انتوا استندتوا عليهم وقت الدينونة ايه ليس عندهم خلاص عشان كده قال المزمور ايه تخرج روحهم فيعودون الى ايه ترابهم ادي الرؤساء ادي الملوك ادي اي حاجة الانسان يتكل عليها عشان كده قال المزمور طوبى لمن إله يعقوب إيه معينه ده اللي مش هيخزى لكن أي حاجة تانية الإنسان يتكل عليها يا أحبائي إيه تخزي الإنسان أما المتوكل علي فيملك الأرض ويرث جبل قدسي طبعا المعنى الحرفي بيقول لهم لو توكلت عليه هترجعوا تورثوا الايه ارض كنعان تاني وتورثوا الجبل المقدس تاني جبل صهيون اللي عليه الهيكل لكن المعنى الروحي أما المتوكل عليا فيرث الأرض ميراث بقى مش أرضي ميراث إيه؟ ميراث سماوي إذ تصرخين فلينقذك جموعك ولكن كالريح تحملهم كلهم تأخذهم نفخة بداية الإصلاح يا أحبائي بداية التوبة بداية التغيير إن الإنسان يقتنع ويرسخ في قلبه إن اللي أنا اتكلت عليه دون ربنا ما ينفعش أدي بداية التوبة يعني كل واحد متكله على حاجة على دراع بشر أيا كان الدراع دوت فلوس مركز فكره أي حاجة طول ما في حاجة أنا متكل عليها غير ربنا ربنا لك مش هتمتعي بالخلاص هو ده الصنم اللي أنت بتعبديه طيب إيه العلاج ربنا يطول بقى يقول يمكن تفوق يمكن تنتبه يمكن تحطم الأصنام ديت لا أنا برضو إيه ماسك فيها طول أنات ربنا بدل ما بتقودني للتوبة ده أنا إيه كل ما ربنا بينجيني وبيسر عليا أنا بزداد إيه إيمان في الأصنام بتاعتي آه ده أنا عشان بعمل كده ده أنا علشان فكري كويس ده أنا عشان معايا فلوس ده ربنا يقول لك ده أنا اللي بستر عليك عشان تعرفي إن أنا اللي بستر مش الأصنام لا أنا بزداد اتكال على الإيه؟ على الصنم طب إيه العلاج؟ العلاج يجي يوم الدينونة تيجي الضيقة وربنا يسحب إيده وريني بقى يا أورشليم إيه؟ شطارتك إذ تصرخين فلينقذك جموعك روحي بقى اتكلي وريني شطارة اللي أنت اتكلتي عليهم دول الأصنام بتاعتك تنقذك؟ لا لكن كالريح تحملهم كلهم تأخذهم نفخة أول ما ألاقي الريح شرتهم وألاقي إن الجموع دي مش قادرة تنجيني وتخلصني أبتدي أرجع أتكل على مين؟ على ربنا. هذا السبب يا أحبائي إن كل عصا يتكئ عليها الإنسان لابد إن ربنا إيه؟ يكسر هذه الدينونة. عشان الإنسان يعرف إنه إيه؟ إنه الاتكال بس على ربنا. ودي بداية التوبة، بداية الإصلاح، طبقوا الحكاية ديت على المرأة الكنعانية هي ست يا كنعانية بتعبدوا مين؟ أنا بعبد عطشروت اللي كانوا بيعبدوه آلهة سور وصيد طيب بنتها مرضت بنتي مجنونة فيها روح شرير راحت لإيه؟ لعطشروت بتاعها دوت من فضلك يا عطشروت لو تسمع يا عطشروت خد ذبيحة يا عطشروت ما سائلش فيها الراجل فبدت تشعر إن الآلهة اللي هي اتكلت عليها دي ما إيه؟ ما هي لما جت الضيقة اي بركه كان يديها ربنا للمراه اللي كان هتقول لك ده الفضل الايه؟ العطشروت اللي انا بعبده. يا ستي مش عطشروت ده انا صاحب البركه، لا هو انا العطشروت اللي انا لا طيب وريني بقى الشطاره. جت الضيقه بنتها ما خفتش. فسمعت عن مين؟ عن المسيح فرحت له. فلقت المسيح ايه خفف بنتها اذهبي ايه بنتي خفت رجعت بقى ستة نسخة الأصنام دي راحت ايه مكسرة فدي ادي اللي بيعمله ربنا يا احبائي كل حاجة الإنسان يتكل عليها يجي ربنا يكسرها له ليه عشان ربنا يقول له اتكل ايه اتكل عليا موسى النبي ربنا ناداه قال له يا موسى قال له ايوه قال له هلم ارسلك قال له لا انا ما بعرفش اتكلم انا بخاف انا ثقيل الفم واللسان ارسل بجد من تسكت وقعد موسى يتحجج يتحجج يتحجج يتحجج فربنا غضب على موسى قال له طيب عايز تبعتني ابعت معايا هارون اخويا قال له يا موسى انا معاك انت م... م... ما بتطمنش الا لما يكون في سند مادي قدامك حاجه شايفها بعينيك انا بقول لك انا اكون معك قال لا انا مش مطمن تبعت هارون معايا قال له طيب خد هارون بس هارون اللي انت اخترته ده هو اللي حي هو اللي هيتعبك موسى ما رضاش يروح الا لما ربنا قال له ايه ارجع مصر وها هارون اخاك خارج للقائك وبيقول له روح لفرعون قال له انا خاف ادخل لفرعون انا مش هدخل الا بهارون اخويا ربنا بيقول له يا موسى انا هبقى معاك قال له لا هارون يجي معايا انا لما اشوف اخويا اطمن قال له طيب روح مصر وهتلاقيه طالع لاستقبالك اعلام وخد هارون معاك قال له ماشي ان كان كده ماشي قال له طيب هارون ده حي ايه هيتعبك ارجع ربع حياة موسى شوفوا هارون ده يعني شوكة كان في جنب موسى يطلع موسى على الجبل مين اللي يعمل تمثال العجل لإسرائيل هارون وموسى بيقول له ايه ده هارون قال له انا ما اعرفش ده هم ادوني شوية ذهب حطيتهم في النار طلع التمثال يعني يعني برضه ايه يعني قال له انا حطيتهم في النار حياة طب مش كفاية كده لا ده لما يحصل تذمر موسى ومريم وهارون يروحوا ايه يتذمروا على موسى ادي هارون اللي انت يا موسى ايه اللي انت اخترته الانسان كده يا حبايبي الانسان كده لما موسى راح عند الجبل وتقابل مع حريب حماه حريب لقى موسى طول النهار ايه قاعد على الجبل فوق قال له انت بتعمل ايه على الجبل قال له انا بقعد اي حد يجيب لي مشكله بطلع اقف قدام ربنا وانزل اقول لهم على الرب قال له لا انت انت هتستحمل ايه ولا ايه كل كبيره وصغيره يجوا لك قال له امال اعمل ايه قال له انت تعمل رؤساء خمسين ورؤساء ميات ورؤساء الوف وكل خمسين ليهم رئيس يحل لهم مشاكلهم كل مية خمسنتين ليهم رئيس كل ألف وهكذا ايه المشاكل بقى الكبيره بقى في الاخر تجي لك انت في الاخر يا ايه يا موسى فموسى يعني الحكايه مش داخله دماغه قوي فجه راح قدام ربنا قال له اسمع الكلام اللي قاله لك حماك يسرون ده كلام صح عمل موسى زي ما ايه زي ما يسرون قال وبناء على كلام ربنا كويس خالص فموسى بص ليسرون ده يسرون ده كويس فلما جه يمشي قال لي يسرون ايه احنا هنتحرك من على الجبل تعال معانا وتكون لنا عيونا انت راجل حافظ البريه دي تعالى وتمشي معانا والإكرام اللي هيكرمه لنا ربنا حن... يكرمه لنا ربنا هنكرمك بيه ربنا بص له كده قال له عايز ايه يا موسى؟ قال له عايز يسرون يجي معايا يبقى عينين لينا يعرف يرشدنا في الطريق قال له يا موسى ما انا معاكم انا معاكم طب مش انا جايبك من مصر لغايه هنا وانت مين جابك من مصر لغايه هنا؟ هو انت كنت تعرف السكه؟ طب ما اللي جابك من مصر لغايه جبل حريب جبل سينا هيكمل معاك الرحله قال له لا يسرون ده راجل كويس وفهيم وانت نفسك مشورته عجبتك ناخده معانا ربنا زعل من موسى قال له يا موسى انت بتحطني فين في وسط الجماعه قال له بتحط في وسط الجماعه لما اسرائيل يقعدوا في المحله يبقى في النص الخيمه اللي فيها ايه اللي فيها تابوت العهد في وسط المحله قال له طب يا موسى طلعني قدام مش انت عايز حد يقودك انت زعلان ان انا في وسطيكم وعايز يسرون يتقدم المسيرة طب حطينا انا في اول المسيرة وبدل ما التابوت يبقى في نص الجماعة التابوت يمشي قدام الجماعة عشان تطمن بقول لك يا احبائي دي مشكلة الانسان انه يتكل على المنظور يتكل على المنظور انا رايح مشوار وخايف ومضطرب ربنا يقول لي يا ابني ما تخافش انا معاك لا مضطرب طب لو رحت وانا يعني مسنود بواسطة مسنود بمعرفة الحمد لله كده انا رايح ايه معايا واسطة ادي احبائي ادي الاصنام اللي احنا بنتكل عليها لازم ربنا يحطمها طيب لما تتحطم الاصنام دي بقى تبتدي النفس دي ترجع لمين ترجع لربنا تعالوا نشوف بقى بركة الايه الرجوع نشوفوا بركة الايه الرجوع احنا امبارح قلنا بكرة احلى من ايه من النهاردة النهاردة ده كان امبارح فبكرة النهاردة المفروض البركة النهاردة تكون ايه اكثر من بركة امبارح بصوا البركات انا الاول هقولهم كعناوين وبعد كده ناخدهم واحدة واحدة ست بركات لما نرجع لربنا البركة الاولى ميراث الارض النص الثاني في العدد 13 البركة الثانية نزع العثرة العدد 14 البركة الثالثة العدد 15 سكن الله وسطهم البركة الرابعة يؤدب ولا يخاصم يؤدب ولا يخاصم في العدد 16 البركة الخامسة البركة الخامسة حياة التسبيح العدد 19 البركة السادسة والأخيرة التمتع بالسلام النص الثاني في الآية 19 يبقى في كم بركة للرجوع لربنا ست بركات طب اللي منكم فاكر القعدة بتاعة الصبح كانوا في كام خطية ستة انت في خطية الظاهر يعني ايه فوتيها ست الشيء البديهي يا احبائي ان الست خطايا مقابل الست ايه بركات ازاي تركوا الخطية الاولى كانت نمرة واحد عبادة الايه الاصنام متوقدون الى الاصنام طب سؤال بتتكلوا على الاصنام ليه عشان نكسب عشان ناخد اللي احنا عايزينه عشان نحقق اهدافنا قال لهم طب ما انتوا لو رجعتوا لي هتورثوا الايه الارض ادي واحده قصاد واحده طب الخطيه الثانيه كان الشر في كل مكان الشر تحت كل شجره خضراء وفي الوادي وفي الجبل ورا الباب قال لهم طب لما ترجعوا لي الشر لما الناس بتشوفه الشر بيعثر الاخرين كل ما اشوف حد بيعمل خطيه لما اشوف حد بيعمل خطيه دي بتبقى سبب عثره ايه عثره ليه طب لما ترجعوا لي تنزع العثرات دي يبقى نزع العثرة مقابل الايه الشر اللي في كل مكان طب الخطية نمرة الثالثة كانت ايه عدم الشبع بالخطية او سعة مضجعك لا طيب انت مش شبعانة عشان كده قاعدة تجري ورا الخطية طب لما ترجعي لي هيجي ربنا البركة الثالثة يسكن في ايه في وسطك ولما ربنا يسكت في وسطك ايه يشبع في الجدوب نفسك يشبعك الخطية الرابعة كانت إيه؟ الاهتمام بالجسد سرت إلى الملك بالدهن أكثرت أطيابك طب لما ترجعي لربنا الجسد اللي انت ماشية وراه دوت اللي هيضيعك ربنا يعمل فيه إيه؟ يؤدب يؤدب ولا يخاص فالجسد ده محتاج إيه؟ أقمع جسدي وأستعبده إن يقع الجسد ده تحت تأديب ربنا فلما أرجع لربنا الجسد يبتدي يتلجم طيب الخطية نمرة خمسة كانت الايه الجري ورا الشر قبلها بطول أصفارك أعيتي بتجري ورا الشر ليه يا نفسي وبتلهسي وراه بكل عافيتك عايز أبقى فرحان رسالة واحد بيعمل خطية بيعمل خطية دي عايز أنبسط قال لها طب لما ترجعي لي هتتمتعي بحياة الايه التسبيح مش هتحتاجي تدوري على مسرات الخطية ومسرات العالم طب الخطية الأخيرة كانت ايه عدم مخافة ربنا إياي لم تخافي طب لما تعيشي مع ربنا ويتملي قلبك بمخافة ربنا مخافة ربنا دي تسبب رعدة للنفس بالعكس المخافة دي تملأ النفس ايه سلام فبقت البركة الستة تمتع بالسلام يبقى الست الخطايا اللي جري وراها إسرائيل ربنا بيقول لهم ست بركات هيتمتعوا بيها لو رجعوا لربنا تعالوا نمسك الست بركات دول ايه بركة ايه بركة وكل ما تخلص بركة تقولوا بركة خلصنا من واحدة هنعدي عليهم بسرعة ما تخافوش بركات الرجوع لربنا اللي كانت بتقوله خمس خطايا بقى لقت الخطية الستة بتاعتها طيب يبقى انت ينقصك مخافة الله او مخافة ربنا عندك عشان كده انت ما حسبتهاش خطية عليك طيب يبقى بركة الرجوع لربنا قلنا نمرة واحد ايه ميراث الايه ايه البركة الاولى انتوا نمتوا من اول بركة طيب بركة عشان الواحد يقول براحته ميراث الأرض بص يقول في العدد الجزء الثاني من الآية 13 يقول إيه أما المتوكل علي فيملك الأرض ويرث جبل قدسي أدي أول بركة لما ترجعوا لي يا إسرائيل هترجعوا تورثوا أرض إيه أرض كنعان جبل قدس اللي هو جبل صهيون اللي عليه الهيكل بدل ما انتوا قاعدين في لبنان ومحرومين في في بابل ومحرومين من الهيكل فلما ترجعوا لي أما المتوكل علي لو سبتوا الأصنام بتاعتكم لو سبتوا آلهة بابل اللي انتوا رحتوا عبدتوها في بابل وترجعوا لي تملكوا الأرض وتورثوا الجبل المقدس ده المعنى الحرفي المعنى الروحي يا أحبائي الأرض ديت زي ما قلنا نمرة واحد هي إيه الميراث دوت ميراث سماوي المعنى الثاني الأرض في الكتاب المقدس تشير للإيه الجسد برافو ليه لأن الجسد متاخد منين من تراب الأرض طيب يعني إيه نورث الأرض نورث الجسد يعني إيه نورث الجسد تعالوا شوفوا خطايا الجسد اللي وقعت فيها أورشليم قال لها نمرة واحد سرت إلى الملك بالدهن وأكثرت أطيابك قال لها تاني بخصوص خطية الجسد شهوتك وجدتي قال لها بخصوص الجسد أوسعتي مضجعك ادي كانت خطايا الجسد طب لما ترجع لربنا تورث الجسد يعني ايه تورث الجسد يعني الجسد اللي كان بيتقدم آلات اسم للخطية هو هو نفسه الجسد اللي هنقدمه آلات بر لمين لربنا هو هو نفس الجسد الإنسان وهو بعيد عن ربنا يقول للجسد دوت عرفني وشهوات الجسد وخطايا الجسد أقول لك هو هو نفس الجسد ده اللي بيقود الإنسان اللي بعيد عن ربنا للخطايا لما نرجع لربنا هو الجسد نفسه يبقى آلات بر لمين آلات بر لربنا تقولي لي إزاي أقول لك شوفي الثلاث خطايا بتوع الجسد دول قال لها نمرة واحد لما مشيتي ورا الجسد صرتي إلى الملك لما جسدك ياخد على ربنا برضه هتروحي للملك بس الملك مين بقى ملك المسيح تقولي له رب جسدي دوت ذبيحة قدموا أجسادكم ذبيحة حية مقدسة لربنا هو هو نفس الجسد دوت اللي كنت بقدمه ذبيحة للخطية هقدمه ذبيحة للملك صرت إلى الملك طب إزاي تيجي ده يجي بالدهن الدهن اللي هو بالإيه بالروح القدس لما الروح القدس يمسح الجسد يبقى الجسد ده مقدم ذبيحة لله الصوم إيه يا أحبائي الصوم بنقدم أجسادنا ذبيحة واحد لما يصوم ايه اللي يحصل ليه لما في الصوم بنسعى لان الطاقه اللي في الجسد الدهون بتتحول ايه تتحرق وتدي ايه تدي طاقه لما بناكل الاكل يتخزن في الجسم على شكل ايه دهون لكن اللي ما بياكلش تبص تلاقي ما فيش دهون في جسمه اول ما الانسان يصوم الجسد يعمل ايه يروح واخد الدهون دي يكسرها ويحولها لايه لطاقه لغايه ما نديله اكل تاني يبقى في الصوم اول حاجه تتعمل ايه الدهون دي ايه تتكسر حتى عشان كده فكرة الرجيم ايه بيعملوا الرجيم ايه الدهون دي تتكسر في الجسم تتحرق تتحرق تتحرق والبعض ياخد أدوية يكسر بها الدهون دي طيب تعالي لما بنقدم ذبيحة على النار أول ما تحط اللحمة على النار تسمى الدهنة ايه تسيح وتطلع ريحة كده النهارده الله يربح يبقى أول حاجة بتتحرق في الذبيحة ايه الدهون واحنا واحنا صايمين أول حاجة بتتكسر في الجسم الايه يبقى بنقدم فعلا أجسادنا إيه بس بالروح القدس يبقى الجسد اللي كان تعبني دوت هو اللي هقدمه ذبيحة لربنا أكثرت أطيابك بدل ما كان الجسد بيتزين بالعطور وبالروايح هيتزين بالإيه بالعفة بالقداسة بضبطه إيه دي دي أطياب تزين الجسد هذه الخطية الأولى في الجسد طب الخطية الثانية في الجسد قال لها إيه شهوتك وجدتي الجسد دوت كان بيجري ورا الشهوات طب لما الجسد دوت يروح للمسيح تقولي مع عروس النشيد وجدت شهوتي مين شهوتي وجدت من تحبه نفسي تجدي شهوتك في المسيح الجسد يشتهي يقف يصلي شهوته حلو واقف قدام حبيبه متى أقف وأتراءى أمام الله هو هو نفس الجسد اللي كان زمان بيجرني للشهوات هو هو نفس الجسد النهارده اللي أنا بيه أقف أتقابل مع ربنا في الصلاة قال لها نمرة ثلاثة إيه خطية الجسد قال لها أوسعت مضجعك جسد وحش يقعد يجري ورا الخطية مش شبعان قلنا المضجع اللي هو النوم لما الجسد ده يتقدم لربنا لما الجسد ده يضطجع الاضطجاع الأخير لما يدفن لما يتحط في التراب الجسد المقدس تقفي قدام ربنا وإيه والمضجع بتاعك واسع تقولي ها أنا ذا والإيه الأولاد الذين إيه أعطانيهم الرب فهو هو نفس الجسد يا أحبائي اللي بيتعب الواحد لما الإنسان يروح لربنا أما المتوكل علي فيملك الإيه الأرض يملك الجسد هذه أول بركة للرجوع لربنا طب البركة الثانية يقول في العدد 14 إيه ويقول أعدوا أعدوا هيئوا الطريق ارفعوا المعثرة من طريق شعبي يبقى البركة الثانية للرجوع لربنا نزع الايه المعصرة بداية الخلاص يا أحبائي الطريق بتاع ربنا في شوية عصرات عارفين يعني ايه عصرة عصرة هو ما يعصر فيه الإنسان أو ما يتعصر فيه الإنسان أنا ماشي في الأرض وفي حجرة كبيرة تعصر فيها أروح إيه هروح واقع الطريق اللي مليان حجارة ما نعرفش نمشي فيه فيبقى بداية طريق الخلاص ايه اعدوا اعدوا هيئوا الطريق نهيئه ازاي ان احنا نرفع الايه نرفع العثرات طبعا المعنى الحرفي بيقصد ان انتوا راجعين من بابل لايه لاورشليم الطريق مليان طريق وعر اللي هيمشوا فيه بتاع البريه قال لهم لا هعد لكم الطريق هشيل العثرات من الطريق بس تعالوا همهد الطريق طب على مستوى الروح قلنا بداية الرجوع لربنا ايه بداية الخلاص وقف يوحنا قال ايه اعدوا طريق الرب نعد طريق ربنا ازاي ان احنا نرفع العصرات كل واحد فينا احبائي في حياته في عصرة معطلة عن التمتع بربنا ربنا بيقول ارفعوا الايه العصرات دي قد يكون محبة غريبة الواحد مربوط بيها قد يكون علاقة وحشة الواحد متعلق بيها قد يكون بغضة في قلب الإنسان عصرات والعصرات ديت معطلة الطريق فربنا بيقول لا ارفعوا الايه ارفعوا العصر قد تكون العصرة دي خوف من الطريق واحد يقول انا نفسي اعيش مع ربنا بس خايف الطريق بتاع ربنا فيه صعوب وفيه ضيقات وفيه حروب بقول لك الخوف دوت بقى عصرة الشيطان ايه الشيطان حاططها قدام الواحد خايف لو عشت مع ربنا هنحرم من اللذات اللي انا بفرح بيها من المسرات بتاعتي بقت ديت ايه عصرة معطلة الطريق فربنا بيقول ايه أعدوا أعدوا هيئوا الطريق ارفعوا الإيه المعصرة إحنا الكلمة بتاعت النهاردة دي اديناها العنوان دوت ارفعوا المعصرة صوت ربنا النهاردة كلمة ربنا بيقول لنا شيلوا الإيه شيلوا العصرات من الطريق دي ارفعوا المعصرة من طريق شعبي ليها معاني كتيرة يا أحبائي ضمن المعاني اللذيذة الكتاب المقدس قال عن السيد المسيح ان هو ايه صخرة عصرة الكتاب المقدس قال عن السيد المسيح ان هو صخرة ايه عصرة يعني المسيح عصرة فربنا بيقول لاولاده ارفعوا المعصرة من طريق ايه شعبي تروحي تقولي للناس مثلا تأمنوا بالمسيح هو ربنا يقول لك بقى معقولة ربنا ياكل المسيح المتجسد ده صار ليهم ايه عصر بقى معقولة طب ما هو ربنا بيصلي لمين المسيح اللي منحني في فستان جسماني صار لهم ايه عصر المسيح لما سألهم لعازر اين وضعتموه عدم المعرفة الظاهرية للمسيح صارت لهم ايه عصر ها انا اضع في زيون ايه حجر عصر اهو المسيح يا ناس بتعصر في التجسد تقول لك ازاي ربنا ياكل ازاي ربنا يشرب ازاي ازاي فربنا بيقول لاولاده ايه ارفعوا المعثرة من طريق ايه شعب روحوا فهموهم ايه هو التجسد التجسد ان اللاهوت اتحد بالناسوت فبقى في شخص المسيح الطبيعة الإلهية كاملة والطبيعة البشرية ايه كاملة فكل ما تجتازه الطبيعة البشرية اجتازه المسيح واللاهوت متحد بيه لأنه الجسد بيجوع فالمسيح جاع لأنه الجسد بيعطش فالمسيح عطش ايه ده ناسوت المسيح لأنه الجسد وكل ذي جسد لازم يقف يتراءى قدام ربنا ويصلي فالمسيح هو في الجسد صلى لكن ده ما يمنعش ان اللاهوت ايه متحد بيه من جهة ناسوته قال لهم أين وضعتوه من جهة لاهوته قال له لعازر هلم إيه هلم خارج فالمسيح بيقول لنا إيه ارفعوا العصر من طريق إيه من طريق شعبي أيضا الصليب عصرة كلمة الصليب عند اليهود إيه عصرة وعند اليونانيين جهال فالصليب عصرة لليهود اليهودي تآمن بالمسيح بقى آمن بإله مصلوب صليب عصر فالمسيح بيقول لكنيسته إيه ارفعوا المعثرة من طريق الشعب روحوا فهموهم ان الصليب دوت كان لازم الفدية تدفع طب ازاي ربنا يموت على الصليب مات بناسوته لكن اللاهوت لا يموت عشان كده نقول له قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي الذي انت يا رب بطبيعتك الإلهية لا تموت لكن انت صلبت عنا مت على الصليب بالايه بالجسد فازاي ربنا يموت على الصليب اه من جهة لاهوته ما يموتش لكن من جهة الناسوت مات الروح البشرية انفصلت عن الجسد فمات زي ما اي انسان بيموت لكن اللاهوت ظل متحد بالايه بالناسوت وظل متحد بالروح ارفعوا المعثرة من ايه من طريق شعبي أيضا يا أحبائي ليها معنى تاني ارفعوا المعصرة من طريق شعبي واحد يبقى قاعد مع ربنا وبيصلي ومواظب على الكنيسة وبعد كده تجيله ضيقة تجيله مشكلة يروح سايب الكنيسة وبعد تسأليه بعدت ليه يقول لك ده أنا كنت بصلي بص جراري فين ربنا فين ربنا طب ليه ربنا يجيب لي الضيقات ديت ليه ربنا يجيب لي الأمراض ديت ليه ربنا يجيب لي المشاكل ديت طب لا أنا رايحة كنيسة ولا أنا مصلية ولا أنا جاية ولا أنا رايحة ربنا بيقول لأولاده إيه ارفعوا الإيه المعصرة من طريق شعبي روحوا فهموهم انه الالام دي ضرورية لخلاصنا روحوا فهموهم ان الذي يحب الرب يؤدبه روحوا فهموهم ان الدعاء دي بتنقي النفس روحوا فهموهم ان زي ما ربنا بيشتغل في العالم ففي شيطان بيشتغل في العالم صح هو تحت سلطان ربنا وتحت قيادته لكن ربنا سايبه مديله حرية بس في حدود إلهية مسموح بيها فعلشان كده وارد ان احنا ايه نتألم عشان كده القديس بطرس قال ايه ان تألمتم ان شاءت مشيئة الله لو مشيئته ارادت وساب الشيطان يؤلمكم فلا يتألم احدكم كقاتل او سارق او فاعل شر او متداخل في امور غيره اما ان كان كمسيحي فلا يخجل من ايه من هذا الاسم ان تألمتم ان شاءت مشيئة ربنا يبقى انا كده برفع العثرة بتاعت الألم من قدام النفس ديت ارفعوا المعثرة من طريق ايه من طريق شعبي واحد يبقى مع ربنا وبيصلي ويجي ربنا يسمح مثلا ان اب ينتقل او الام تنتقل او زوج وزوج اولادهم ينتقلوا يقول لك بقى حتة العيل الوحيد ربنا استخسره فيا وخده مانيش رايح على الكنيسة وياما بيوت موت الابن او موت البنت كان سبب في ايه في عصرة النفوس دي فربنا بيقول لنا ارفعوا المعصرة من ايه من طريق شعبي فانا شايف البرد معصرة ليكم فانا عرفتكم بالخبر دوت عشان ما ايه ما تتشككوش وتقول يا ريتنا ما كنا جينا ابو ثلاث كنا خلينا في اسكندريه بعيد عن السقا فكنا بنقول من ضمن المعاثر ديت ايه زي ما بقول لكم لو اب او ام إيه مثلا ابنهم يموت مثلا يعني ياما حالات وفاه بتبقى سبب ايه سبب عثرة لبيوت ويبقوا ما يجوش الكنيسة فربنا بيقول لنا ارفعوا المعثرة من طريق ايه شعبي روحوا احكي لهم القصة اللي موجودة في البستان الراجل اللي كان عنده بنت مريضة وراح لراهب علشان يصلي له قال له رب لتكن ارادتك فالبنت ايه ماتت فالراجل زعل قال له انت ترجع لي البيت حكيت لكم انا القصه دي قبل كده ايه المهم ما تاكلهاش ما تاكلهاش كان في راجل كان عنده بنت البنت ديت ايه مرضت فقالوا له في رهبان في الدير يصلوا البنت ايه ممكن تقوم من الموت تقوم من المرض فراح جاب واحد راهب وقال له تعالى صلي عشان ربنا ايه يخفف لي البنت فالراهب صلى قال له رب لتكن ارادتك فالبنت ماتت الراجل احتد وصار وغضب انا جايبك تخففها لي ولا تموتها لي قال له يا عم احنا اللي بنخفف ولا بنموت ده ربنا هو اللي بي ايه هو اللي بيشتغل واكيد ربنا شاف ان كده خير قال له خير فين بنتي تموت تقول لي خير انا عارف خير بنتي كويس تجيب لي بنتي ومالكش دعوه يهديك يرضيك ما فيش فصلى قال له رب خلاص اديله طلب وهو حر فصلى البنت قامت فالراجل ايه زقطت وفرح وانبسط وابوه نسب ومشي بعد ما لفت الايام والسنين جه الراجل في مره رايح لايه الدير يدور على ابونا يا ابونا يا ابونا ايه قال له انت فاكر انا مش فاكر احكى له الحكايه قال له ايوه اخبار البنت ايه قال له يا ريتها كانت ايه ماتت قال له ليه قال له دي البنت كبرت وبدات تمشي في طريق الخطيه والوحاشه قال له ما احنا قلنا كده طبعا مش بالضرورة أي واحد يموت في سن صغير يعني معناه لو كان كبر كان هيبقى خاطي ووحش لا لا بس يعني أقصد أهي يعني مرة ربنا كشف إيه كشف حكمته إحنا ما نعرفش حكمة ربنا لسه النهاردة الصبح كنا بنقول يضم لإيه الصديق من وجه لإيه من وجه الشر ويعني أنا بعترف قدامكم إن أنا إيه ما روحتش اعتراف فراحوا متصلين بيا بعدها بيوم قالوا لي متشكرين أبونا الراجل اتوفى طبعا كان الموقف إيه صعب حلو فين يا دي حلوة فين فلما رحت الجنازة ربنا فكرني بقصة وما كنتش تدوني مرتبها حقيقي يعني بصدق يعني فبدأت الوعظة بقول لهم إيه ما أبعد أحكام عن الفحص وطرق عن الاستقصاء ارفعوا المعصرة من طريق شعب أنا بنفذ وصية المسيح كسرت واحدة طب أنفذ الثانية بطلهم يحكي تاريخ الكنيسة عن قديسة اسمها القديسة بئيس القديسة دي كانت ست وحشة وعاشت في الخطية وبعد كده بعتوا لها القديس مين يحنس القصير فراح وكلمها داخل طبعا هي فاتحه بيتها للخطيه فدخل لها فهي افتكرت ان واحد جاي يعمل خطيه فلقيته قاعد قدامها قاعد يعيط استغربت الست عمرها ما شافت المنظر دوت قالت له ايه حكايتك؟ قالت لي قال اصل انا شايف الشياطين وهي متملكه عليكي وبدا ربنا يتكلم على لسانه فبدت الست قلبها ايه؟ يتحرك كده واتاثرت قالت له طب انا ليا توبه الله عليك توبه بس مش في المكان دوت قالت له خدني في اي حته وراحت لمت الفلوس والذهب وبتاع وحبسوها يطلع اعمل ايه في الحاجات دي لا لا دي حريه الحاجات دي مش عايزينها فحرقتها وراحت ايه ماشيه معاه عشان يوديها الدير للعذار فهم في السكه الدنيا ليلت عليهم فقال لها روحي ايه في اي حته كده في الجبل نامي وانا انام في الحته ديت وبكره نكمل الرحله قام في نص الليل عشان يصلي فبص لقى فيه عمود نور طالع من جسدها لغايه السماء فراح يطمن لقى البنت ايه ماتت فزعل وحزن وتأثر جدا عايز اقول لهم يعني بطريقه غير مباشره ان انا زعلت برضه فقعد يصلي ربنا قال له رب بس ليه كده ما كنت صبرت على البنت لما تروح الدير وتعترف وتتناول يعني ساعه كنت اصبر عليها ففي حزنه دوت ربنا حب يفرحه فنام كمل الليله بتاعته فشاف حلم كرسي كبير في السماء فبيسأل الكرسي ده بتاع مين؟ قالوا له ده بتاع القديسة إيه؟ بئيس. قال له دي لسه ما اتناولتش. خدي بالكم. فسمع صوت ربنا بيقول له إيه؟ اللحظة اللي هي قدمت فيها توبة ربنا إيه؟ ربنا قبل توبتها وبقت مقبولة قدام ربنا. ما أبعد أحكامه عن الفحص. عن الاستقصاء. طبعا انا ما شفتهمش بعد كده في الكنيسه هم اصلا اصلا مش من كنيستنا يعني من كنيسه بعيده يعني بعيده خالص بعيد عن محرم بيه خالص يعني فارفعوا المعصره من ايه من طريق شعبي كانت عصر فدي ايه رايكم خدمه حلوه ديت الواحد يرفع المعافر من ايه طبعا النمره واحد ما يكونش هو نفسه معصره يعني بالتصرف الغلط اللي انا تصرفته لكن يعني على الاقل يعني ايه لو في عصره الواحد ايه مش زي الكلمه اللي كانت بتقولها سيلفيا يعني تيجي واحد ايه لو عمل كده ازاي يعمل كده ده ملوش حق ان يعمل كده وتسأليها بتعمل ايه يا سيلفا تقول لك ايه بهات النفوس طيب فبقول يا احبائي العالم مليان عثرات والسيد المسيح قال لابد ان تاتي الايه؟ العصر لابد لازم تيجي عثرات في العالم عشان كده قال لنا ايه؟ ارفعوا المعثره من طريق شعبي ان اعثرتك عينك اقطعها ان اعثرتك ايدك اقطع ارفعوا المعثره من طريق شعبي لعل العين دي تعطلك عن السماء طبعا ان عثرات عينك اقطعها مش هنجيبه مخراز طبعا عارف دي السمعان عمل كده لكن المسيح يقصد المعنى الروحي انه ان اعثرتك عينك يعني لو عيني جت على شر اقطع عيني عن الشر لو ايدي امتدت للشر اقطع ايدي عن انها تمتد للشر امنعها عن الشر ارفعوا المعثرة من ايه من طريق شعبي ياما يا احبائي نفوس بقول لك صدقوني خدمة حلوة خدمة رفع المعاثر خدمة اسمها خدمة ايه رفع المعاثر تروح مثلا لواحد يقول لك ربنا بيعاقبني انا اصل غلطت غلطت فالدقات اللي جالي دي عقاب من ربنا قولي له حلف الرب ان لا اغضب عليك ولا اذكرك اديك بترفع المعصر تروح لحد تاني يقول لك أصلا ربنا ما بيحبنيش وليلة الذي لم يشفق على ابنه بل بذله لأجلنا أجمعين ما بيحبناش ده هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه ارفعي المعصرة ديت من الطريق بتاعه واحد تاني يجي يقول لك أنا ربنا نساني وربنا بيسأل فيا قولي له هل تنسى المرأة رضيعة فلا ترحم ابن بطنها حتى هؤلاء ينسين وأنا لا أنساك ارفعي المعصرة ديت من طريق النفس دي واحد تاني يقول لك بقى معقولة ربنا يغفر لي الخطية الصعبة اللي أنا عملتها ده أنا عملت عملة ده ربنا لو شافني هيكرشني قولي له أمحك غيم إثمك وكسحابة خطاياك إن كان خطاياكم كالكرمس طبيض كالسلك كانت حمراء كالدودي تصير كالصوف بتعملي إيه بترفعي المعصرة من طريق الشعب خدمة حلوة تروح الواحد تاني يقول لك أنا كل مرة أعترف وأقع في الخطية تاني أعترف وأقع تاني ما فيش فايدة أنا ماليش في حياة البر والأداس قولي له السيد المسيح أهل البار يسقط في اليوم إيه سبع مرات ويقوم ارفعوا المعثرة من إيه من طريق شعبي إيه رأيكم أحبائي في الخدمة ديت كل ما تلاقوا نفسه معصرة في حاجة في الكنيسة أو في فكر مش فاهماه من جهة ربنا ما تتركوش هذه النفس غير لما ترفعوا الإيه المعصرة خليكم محضر خير حتى ولو راحت النفس دي تشتكي شفتي مثلا فلانة عملت وسوت هي يا حبايبي طب هي أعثرت في تصرف فلان هي أعثرت في تصرف فلان ما تروحيش أنت إيه تشعللي الحكاية لا معلش جايز ما كانش قصدها جايز عملت كده بدون قصد جايز احنا مش فاهمين فكرة ايه جايز يعني عملت كده وهي شعرت انها غلطانة وتأسفت في قلبها بعد كده وقدمت توبة يعني حاولوا ترفعوا المعاصر ارفعوا المعثرة من طريق ايه شعبي طب لما هنرفع المعاصر تيجي البركة اللي بعد كده ربنا يجي يسكن في ايه ما في معصرة معطلة مجيء ربنا لما نشيلها المسيح يجي يبقى بركات الرجوع نمرة واحد ميراث الجسد ميراث الأرض نمرة اتنين نزع الإيه المعاثر نمرة تلاتة البركة التالتة إيه سكن الله في وسطنا العدد 15 لأنه هكذا قال العلي المرتفع ساكن الأبد القدوس اسمه في الموضع المقدس أسكن ومع المنسحق والمتواضع الروح لأحيي روح المتواضعين ولأحيي قلب المنكسرين هيسكن مع مين ربنا مع المنسحق والمتواضع الروح يعني هيجي يسكن في وسط ايه وسط شعبه بص يا احبائي المقابله العجيبه خالص ربنا يوصفه ايه العلي والمرتفع وساكن الايه الابد يعني ايه ساكن الابد يعني ربنا فوق الزمن ما عندوش ماضي وحاضر ومستقبل ده فوق الأبد ساكن الأبد فوق الزمن الله القدوس دوت اللي السماء وسماء السماوات لا تسعه يرتضي ان هو يسكن في وسط ايه وسط شعبه في الموضع المقدس اسكن ومع المنسحق والمتواضع الايه الروح ربنا يسكن في الموضع المقدس في الكنيسة وأيضا يسكن مع مين تاني المنسحق والإيه والمتواضع الروح عشان كده قال قريب هو الرب من منكسري القلوب قريب قوي ربنا منه أكتر فضيلة أحبها يحبها ربنا هي فضيلة الإيه الاتضاع إلى هذا أنظر مين المسكين والمنسحق الروح والمرتعد من كلامه عشان كده أول تطويب طوبوا السيد المسيح لمين للمتضعين طوبى للمساكين بالروح ليهم ملكوت السماء عشان كده ميخا النبي وصانا قال لنا تسلك متواضعا مع إلهك عشان يسلك بالإيه يسلك بالاتضاع عشان كده القديس بطرس قال لنا تسربلوا بالتواضع يعني البسوه كده زي توب تتسربلوا بيه يغطي كل جسمكم عشان كده قال لنا يقاوم الله الايه المستكبرين يبقى بركات الرجوع نمرة واحد ميراث الأرض يملك الأرض ويرث جبل قدسي البركة الثانية نزع الإيه؟ العصرة ارفعوا المعثرة من طريق شعبي طب لما نرفع العصرة هنتمتع بإيه؟ سكن الله في وسطنا يسكن مع المنسحق والمتواضع الروح تقولي لي ازاي ربنا يسكن في وسطنا واحنا خطاه اقول لك تيجي البركه نمره اربعه يؤدب ولا يخاصم اصح احنا خطاه والله قدوس طب ازاي يسكن معانا ما احنا لما نغلط هي ايه هيفوت الغلط لا يأدب لان هو قدوس ما يقبلش الخطيه فعشان ربنا يسكن في وسط الناس طب ازاي يسكن في وسطنا رب واحنا خطاة ترى ربنا ساكن في وسط الخيمة في وسط شعب إسرائيل والخيمة اللي جنبه واحد بيضرب مراته والخيمة التانية واحد بيسرق والخيمة اللي من الناحية دي واحد بيعمل صاروا وربنا في النص ايه ده اله ايه ده اللي يسكن في وسط الزبالة دي قال لا ما وسط الخيمة في ايه في مذبح اسمه مذبح الايه النحاس في نار متقدة دائما على المذبح ايه عوض عن خطايا الشعب لولا الصليب يا أحبائي كان يستحيل أن الله يسكن في وسط الإيه؟ البشرية كل الناس اللي بتعبد ربنا تقول لك احنا عندنا دور عبادة أماكن للعبادة مساكن ربنا ما مساكن الله دور العبادة دي في كل الأديان يقول لي لا مش ممكن ربنا يسكن في وسط ناس أشرار يسكن في وسطهم إزاي؟ صار يبقى ربنا قاعد كده في البيت وده وهنا بيزني وده بيقتل وده بيسرق وإيه ده؟ وده منادي إزاي تيجي دي؟ طب امال اشمعنى انتوا يا مسيحيين بتقولوا ان ربنا ساكن في وسطنا وله كنيسه وله مذبح؟ اه لانه في ايه؟ في صليب. اه في زنا وفي قتل وفي رجفات بس كل ديت رفعها المسيح على الخشب عشان كده استحقينا مش في ذواتنا لكن في استحقاقات صليب المسيح ان المسيح يسكن في ايه؟ يسكن في وسطينا. طب تقول لي طب ما احنا بنغلط برضه اه بنغلط يروح مقدبنا لكن عقاب الخطيه موت ده الصليب ايه؟ الصليب رفعه. عشان كده تيجي البركة الرابعة يؤدب ولا يخاصم قال كده لأني لا أخاصم إلى الأبد ولا أغضب إلى الظهر حلوة الآية ديت لأني لا أخاصم إلى الأبد ولا أغضب للظهر أح أخاصم شوية بس مش للأبد أح أغضب بس مش للنهاية طب أمال إيه يا رب الخصام والغضب قال ده التأديب بقى اللي أنا هأدبه عليكم لكن ربنا لا يخاصم إلى الأبد طب ليه ربي ما تخاصمش للأبد قال لأن الروح إيه يغشى عليها أماني والنسمات التي صنعتها ربنا قال أغضب إيه دي النفس البشرية دي ضعيفة النفس البشرية دي لو وقفت قدامي يغشى عليها يغمى عليها فالحكاية مش محتاجة إن أنا إيه إن أنا أغضب خدين بالكم بصوا الآية دي تاني قال لأني لا أخاصم إلى الأبد ولا أغضب إلى الظهر ليه؟ قال لأن الروح يغشى عليها أمامي فأنا مثلا أنا أجي أكلمك عليك ما بتسمعش الكلام أروح غاضب ومزعق عشان أخوفك ماشي لكن ربنا بيقول بقى ده بس مجرد بس الروح تقف قدامي يغشى عليها فالحكاية مش مش محتاجة إن أنا إيه؟ أغضب أغضب إيه؟ ده أنا يوم ما أنا حاجي يوم ما حاجي مجرد بس الأشرار يشوفوني يقولوا للجبال اسكتي إيه علينا وللأكام غطين فالحقيقة مش مش مش محتاجة غضب ربنا أنا أغضب على إيه ما أنا خالقكم وعارفكم أنتوا لو وقفتوا قدامي إيه الروح يغشى عليها أمامي عشان كده يا أحبائي ما نتعجبش السيد المسيح ظهر للقديس يوحنا في جزيرة بطرس ولا كان لا غضبان ولا حاجة طب أول ما ظهر له يوحنا عمل إيه وقعت عند رجليه كميت فوضع يده اليمنى علي وقال لي ايه لا تخف انا هو الاول والاخر مجرد بس ان يوحنا شافه عشان مش غضبان ولا حاجه اول ما يوحنا شافه راح وقع عند رجليك ايه كميت قال ما انا عارفكم انا هغضب على ايه ده انا مجرد بس انكم تقفوا قدامي لا اغضب الى الظهر لان الروح يغشى عليها امامي تغمى تصوره كده لما تقف قدام ربنا عشان كده يا احبائي شفناه عند الصليب لما جيهم يقبضوا عليه ده بقى مش غضبان ده رايح يسلم نفسه للموت يعني ما فيش اكتر من كده طب اول ما شافوه قال لهم من تطلبون قال لهم ايه يسوع النصير قال لهم انا هو راحوا ايه مكفين على وشه لا غضبان ولا حاجه ده بالعكس ده رايح يسلم نفسه للايه للصليب ولا اغضب الى الظهر لان الروح يغشى عليها امامي يا حبايبي ربنا عارف طبيعتنا واحد يقول لك ربنا غضبان عليا غضبان عليك طب اقول لك مجرد ان احنا نقف قدامه يغشى علينا امال لو غضب هيحصل ايه فالحكايه مش مش مش مش محتاجه مش مستاهله ان ربنا يغضب يغضب ليه ده مجرد بس نقف قدامه وهو حتى بيبتسم نروح احنا ايه مين يحتمل يقف قدامه ده في مجيئه يقول ايه من امام وجهه هربت السماء والارض في مجيئه الثاني بصوا الايه من امام وجهه السماء والارض دول ايه هربوا طب هربوا راحوا فين دي حاجه عجيبه الايه دي يعني اما السماء والارض هربوا راحوا فين آه تت... نعم طيب ما أنا عشان كده بقى بيقول ان ربنا بيقول لا اغضب الى الظهر لان الروح يغشى عليها ايه امام الجبال تذوب امامه الجبل يدوب كده قدام ربنا فما بالنا بقى بالبني ادم جمله التراب دي فربنا بيقول إن أنا ما زي ما بقول لكم الحقيقة مش مستاهلة إن إن ربنا يغضب على الإنسان طب بلاش هو ده ملائكته ده لما ظهر واحد من ملائكته جبرائيل الملاك لدانيال النبي حصل ايه لدانيال قال لم تبقى في قوة ده مش شاف بقى ربنا ده شاف ايه ملاك وقال لم أضبط قوة قال كنت مسبخا على وجهي مسبخ يعني ايه عارفين دانيال اول ما شاف الملاك راح واقع على وشه فكل وشه ايه اتلغمط في الطين من, من, من رعبة دانيال لما شاف الملاك جبرائيل طب انت مين انت ربنا قال لا ده انا جبرائيل الواقف امام الله امال الله نفسه يبقى ايه عشان كده بيقول لا أغضب إلى الظهر لأن الروح يغشى عليها أمامي أنتم ما تستحملوش غضبي أنتم ما تستحملوش تشوفوا وجهي لا يراني الإنسان ويعيش عشان كده قال مش هغضب عليكم يعني الواحد يغضب على واحد إيه يعني الروس متساوية لكن هيغضب على شوية جبل التراب هو عاملها من أجل اسم مكسبه غضبت قلنا لا يغضب للأبد من أجل اسم مكسبه غضبت وضربته استطرت وغضبت فذهب عاصيا في طريق قلبه من أجل اسم إيه مكسبه إسرائيل حبوا المكسب حبوا محبة المال ومحبة المال أصل الكل الإيه للشرور فربنا بيقول من أجل اسم مكسبه بيكسب بطريق الإثم بطريق الخطية بطريق الغش غضبت وضربته لما لقيتهم بيحبوا المال وبيجروا ورا المال فغضبت عليهم وضربتهم بس قلنا الضربة هنا مش ضربة للهلاك لكن ضربة للتأديب عشان كده يقول من أجل اسم مكسبه غضبت وضربته استطرت استطرت يعني سترت إيه سترت وجهي عنه زي أب كده إيه يبقى زعلان من ابنه فيجي ابنه يدخل يروح مدور وشه كده إيه زعلان منه طيب لما ربنا غضب على إسرائيل بسبب إيه اسم مكسبه وستر وجهه عنه المفروض السيد يفهم بقى ان ربنا ايه زعلان في ايه فيرجعوا طب عارفين اسرائيل عمل ايه فذهب عاصيا في طريق ايه قلبه عجيبة الآية دي يعني إسرائيل غلط وجري ورا محبة المال فربنا ستر وجهه كده بتعمل ايه؟ أنا عايز أحسسهم إن أنا زعلان عايزهم يفهموا إن أنا متضايق من الخطية ديت المفروض إسرائيل يفهم لا إسرائيل لما شاف ربنا داير وجهه قال له طيب مش عايزينك راح مكمل في الايه ذهب عاصيا في طريق ايه قلب راح مكمل في السكه بتاعته هنا يا احبائي مبدا روحي مهم مهم جدا عايز ناخد بالنا من الحته ديت من اجل اسم مكسبه غضبت وضربته فذهب عاصيا في طريق قلبه الواحد فينا لما يغلط ربنا يعمل ايه يأدبه بيأدبه ليه عشان الواحد يرجع لربنا ويتوب احنا مشكلتنا لما ربنا يأدبنا نغلط زيادة لما ربنا يأدبنا نغلط زيادة وتيجي تسأل الواحد عملت كده ليه يقول لك ما ربنا غضب عليا ما هو ربنا جاب لي المشكلة الفلانية ما لو كان ربنا خلاه يوافق ما كنتش انا اتنرفزت ما كنتش غضبت ما كنتش زعقت التأديب اللي ربنا عمله ده خلانا احنا نتمادى في الخطيئة ورحنا جايبين اللوم على مين على ربنا يعني تيجي مثلا لواحد مثلا في موقف وتنرفز وصار وغضب تقول انت اتنرفزت ليه؟ يقول لك ما هو هو ربنا لو كان ده يوافق على الطلب بتاعي ما كنتش انا اتنرفزت. انا رايح اقدم طلب لواحد مثلا يعني او اطلب طلب من حد والحد ده رفض. اروح انا متنرفز وغضبان اسالك غضبت ليه؟ تقولي لي ما هو رفض هو لو كان ربنا خلاه يوافق هو لو كان ربنا مشى الموضوع زي ما انا عايز هو لو كان ربنا عمل اللي انا قلته ما كنتش اتنرفزت ما كنتش زعقت ما كنتش غضبت. اقول لك ده ربنا منع الموضوع دوت او وقف الموضوع دوت عشان تأديب ليكي انت فالنتيجة بدل ما التأديب دوت يرجعني ويكشف لي خطيتي التأديب ده خلانا نتمادى في الايه في الخلط والغلط اللي احنا بنتمادى فيه قال عنه ايه ذهب عاصيا في طريق ايه قلبه يعني الحاجة دي كانت جوه فين بس ما كانتش باينة فلما جه تأديب التأديب راح ايه بينه بدل ما نشكر التأديب اللي سمح بيه ربنا عشان يبين لي الخطية أجي عاتب ربنا أقول له أنت ليه سمحت إن الضيقة دي تيجي؟ طب ما الضيقة دي أنا سمحت بيها عشان أكشف لك اللي في إيه؟ اللي في قلبك. ده مبدأ أحبائي مهم جدا في الحياة الروحية. من أجل اسم مكسبه غضبت وضربته. اسمح بالتأديب. طب إحنا في التأديب بنتمادى في طريق الشر، ربنا يقول لك اللي أنت مشيتي فيها دي دي الحاجة اللي جوه فين؟ جوه في قلبك، دي مش بسبب التأديب بتاعي، للتأديب أظهر اللي جوه إيه اللي جوه قلبك واخدين بالكم من الحتة ديت يعني أديكم مثل إسرائيل وهو طالع من مصر لما لف 40 سنة في البرية أغضبوا ربنا وأحزنوا ربنا وكل الجيل دوت مات يقولوا لو ما كانش ربنا يعني سمح بالدقات ديت لو كنا أول ما طلعنا من مصر لقينا مية ما كناش اتذمرنا على العطش لو كنا أول ما طلعنا من مصر لقينا من ما كناش اتذمرنا على الأكل لو كنا أول ما طلعنا ما لقيناش الأعداء ما كناش اتذمرنا هو ربنا جاب لنا الأعداء وهو اللي منع المن وهو اللي خلى ما فيش مية فعشان كده احنا اتنرفزنا أقول لك ده أصلا ربنا لففك في البرية علشان يكشف الحاجات ديت اللي هي موجودة جوه قلبك بس أنت مش إيه مش حاسة بيها يبقى مش تقولي ليه ربنا لففني في البرية فأنا اتنرفزت وغضبت وزعلت ربنا لا ده هو لففك بقى عشان يبين لك الحاجات ديت إن هي إيه إن هي جواكي بس أنت مش حاسة بيها عشان كده ربنا قال لهم لففتكم 40 سنة في البرية لأكشف ما في قلبك احبائي مش التأديب هو اللي بيخلينا نغلط مش الدقات هي اللي بتخلينا نغلط ده التأديب والدقات بيكشف الخطية اللي ايه اللي جوانا واخدين بالكم من الحتة ديت زي الراهب اللي كان ايه غضوب فراح لأب اعتراف قال له هم السبب انا لو اقعد مع ناس كويسين ده هم اللي بينرفزوني وبيغضبوني انا لو اقعد لوحدي ما اغضبش قال لي يا ابني المشكله مش فيهم المشكله ايه فيك انت انت اللي ما عندكش صبر قال له لا هم متعبين قال له عايز قال له عايز اعيش لوحدي انا عايش لوحدي مش هقدر قال له المشكله مش في اخواتك المشكله في قلبك انت اخواتك بينوا اللي في قلبك اخواتك لما عكسوك بان ان انت غضوب لكن لو انت كنت طويل الاناه اخواتك لو ضايقوك انت هت ايه هتطول بالك فالمشكله مش في اخواتك المشكله ايه فيك انت قال له لا هم السبب انا لو قعدت لوحدي هبقى كويس وخد القله وراح دخل في البريه الجوانيه مش كده جاي بقى قال يس كده هنقعد بقى ايه لا ناس ينرفزونا ولا يغضبونا ونصلي ونبقى زي الفل فكان القله وراح يقف يصلي تحت القله ايه مميله راح يعدل القله وقف يصلي تحت القله مميله الناحيه الثانيه راح عدل القله وقف يصلي راح القله مميله راح ماسك القله وكسرها في الارض كده بتبقى اول ما اتكسرت القله ايه تبقى الله طب انا مفيش ناس هو انا ايه اللي غضبني؟ اه يبقى الحكايه المشكله مش في الناس حبايبي النقطه دي مهمه جدا المشكله مش في الناس المشكله مش في الظروف المشكله مش في ان بابا صعب وماما والبيت لا المشكله ان بابا وماما والظروف دي بينت الحاجه اللي ايه اللي جوانا وربنا استخدم بابا وماما والظروف عشان يكشف الخطيه اللي ساكنه فينا بس احنا مش ايه مش حاسين بيها من اجل اسم مكسبه الخطيه اللي جواه غضبت وضربته سمحت ان يجي التاديب عليه طب النتيجه ايه للاسف ذهب عاصيا في طريق قلبه اللي في قلبه بقى طلع ومشي في السكة دي طب سؤال يا رب طب انت ليك حاولت تأدبهم وهم ايه رفضوا هتسيبهم قال لا نختم بقى بسرعة الحتة ديت رأيت طرقه وسأشفيه انا وريت له ان هو غضوب انا وريت له ان هو ما عندوش محبة انا سمحت بالضيقة دي علشان اكشف الايه الطريق الوحش بتاعه طريق قلبه اللي خافي دوت قلب الانسان نجيس فالعدد 18 يقول رأيت طرقه كشفتها له وسأشفيه طب وبعد ما تشفيه يا ربي قال أقوده يعني واخدين بالكم يعني هو ماشي في طريق ربنا فجاء ربنا أدبه فكانت النتيجة إنه راح رايح في سكة إيه؟ طريق قلبه سكة بعيدة فربنا قال أنا شفت إن هو ميل كده وكشفت له خطيته فأنا هقوده هرجعه للسكة الإيه؟ للسكة الصح رأيت طرقه وسأشفيه وأقوده أشفيه من الخطية وأقوده أرجعه للطريق الصحيح طب وإيه تاني يا ربي قال وأرد تعزيات له ولنائحي عوض بقى الحزن والألم والضيق اللي بسبب التجارب وبسبب الخطية هرجع له الإيه التعزية تاني حلوة الآية دي يا أحباء قوي ربنا يأدب الواحد واحد ماشي في السكة ربنا يأدبه عشان يكشف اللي في قلبه فتكون النتيجة اللي في قلب الواحد يظهر فيبتدي الواحد يميل في السكة بتاعت قلبه ديت فربنا لك شوف اديني كشفت لك الايه الخطية طب بعد ما كشفتها لك هايه أشفيك منها بعد ما أشفيك منها أقودك أرجعك للسكة تاني طب هتقعد تتذكر الحاجات القديمة وتتألم قال لا ده أنا هأرد تعزيات له ولإيه ولنائحي بص يا أحبائي فعلا كأب حقيقي إيه تعبت معي في ده, ده, ده في أبهات ما بيعملوش كده إنما الأبوة الحقيقية في الله كأب حقيقي تعبت معي يبقى بركات الرجوع نمرة واحد ميراث الأرض نمرة اتنين نزع العصر نمرة تلاتة سكن الله لما العصر تتشال ربنا يسكن ايه وسطين طب لما ربنا هيسكن وسطينا فينا خطية هيسيب الخطية قال لا هيأدب لكنه مش هيخاصم للأبد طيب في التأديب دوت هيبقى فيه حزن قال لا هيبقى فيه الثمرة نمرة خمسة حياة الايه تسبيح سؤال في التأديب نفرح ولا نزعل نفرح طبعا نفرح إذا كان ربنا مهتم بيا للدرجة دي إذا كان ربنا بيأدبني زي أب بيأدب ابنه كتر خيرك يا رب دي حاجة تفرحني لما أحس إن في حد كبير حد عظيم حد ذو شأن مهتم بيا دي حاجة إيه تبسطني يا معقولة العظيم ده مهتم بيا أنا آه ربنا خالق السما والأرض مهتم إن يكشف لي الضعفات اللي جوه في قلبي وإيه يشفيها ويقودني ويرد لي التعزية ده, ده, ده أنا ده أنا أفرح وأفرح وأفرح وأفرح احسبوه كل فرح يا إخوتي إيه؟ حينما تقعون في تجارب متنوعة يبقى التأديب ده هيجيب إيه فرح يبقى الثمرة نمرة خمسة حياة التسبيح خالقا يخلق دي مش في الطبيعة البشرية يا أحبائي خالقا ثمرة الإيه الشفتين إيه الثمرة بتاعت الشفتين تسبيح طب دي مش في الطبيعة البشرية لا دي, دي ربنا هيخلقها جوانا الطبيعة البشرية ما تعرفش تسبيح في الألم ما تعرفش تسبيح في الضيق لا ما هو هيخلق فينا إيه ثمرة الشفتين الشعب يا أحبائي في القديم لما اتمتع بخلاص ربنا خلق فيهم إيه ثمرة الشفتين وقفت مريم وشعب إسرائيل قالوا إيه نسبح الرب لأنه بالمجد تمجد خلق فينا ثمرة تسبيح احباء سمعت حتة عجيبة خالص يقولوا إسرائيل اتمتعوا بالخلاص من مصر بعد ذل مصر وعبودية مصر وشافوا المصريين وفرعون هلكوا في البحر وخرجوا قالوا التسبيحة بتاعت خروج 15 النهاردة إسرائيل نسي التسبيحة بتاعت خروج 15 ما بيقولوهاش المصريين كل يوم بالليل يقولوا ايه نسبح الرب لأنه تمجد عمل لكم إيه يا مصريين ده أهلك جدي فرعون وأهلك مركبات جدي فرعون وأهلك لا دي حاجة غريبة خالص طب وانتوا بتسبحوا على اللي أهلك أجدادكم آه خالقا ثمر الشفتين خلق فينا طبيعة جديدة طبيعة فرحانة بعمل ربنا وإسرائيل اللي اتمتع بالخلاص دوت عمرهم ما بيقولوا تسبيحة خروج 15 شوفوا يا حبايبي ربنا ده عجيب فعلا ربنا ده عجيب خالص خالقا ثمر الشفتين ثمرة شفاه معترفة بإيه؟ باسمه طب البركة الستة والأخيرة خالقا ثمر الشفتين إيه؟ سلام سلام للبعيد وللقريب قال الرب وسأشفيه فعلا بكرة أحلى من النهاردة زي ما يظهر طلعت بروح النبوة امبارح سلام سلام للبعيد والقريب قال الرب واسعش فيه يبقى الثمرة الأخيرة للرجوع لربنا لإيه السلام سلام سلام يعني عايز يقول ما كان ممكن يقول سلام وخلاص لا ده سلام سلام يعني عايز يقول سلام ايه سلام فائق سلام الله الذي يفوق ايه كل عقل قال سلام ولقى كلمة سلام دي مش كفاية لا سلام سلام منتهى السلام سلام سلام للبعيد والقريب فعلا يا أحبائي المسيح صنع لنا السلام بإيه؟ بدم صليبه صنع سلام ما بين السمائيين والأرضيين وحد الشعب مع الشعوب وجه بشرنا نحن البعيدين بالسلام زي ما قال بولس الرسول احنا كنا بعاد عن ربنا جه بشرنا قال لنا تعالوا انتوا كمان هتدخلوا في سلام مع مين مع الله وقال لنا سلامي اترك لكم سلام سلام للبعيد اللي هم غير المؤمنين هيبقى ليهم سلام مع ربنا وللقريب اللي هو المؤمن اللي واقع في الخطية برضه هيرد له الايه السلام خدين بالكم سلام سلام للبعيد البعيد ده اللي هو غير المؤمن اللي ما يعرفش ربنا قال لا ده انا هعمل صلح معاه صلحا يصنع معي والبعيد ده هنجيبه طب القريب مين القريب ده المؤمن اللي واقع في الخطية هايه هقومه ويتمتع هو كمان بالايه بالسلام يبقى سلام للبعيد وسلام لمين للقريب سلام للبعيد الراجل الأممي اللي ما كانش يعرف ربنا وسلام للقريب اللي هو الراجل اليهودي اللي هيآمن بمين بالمسيح سلام سلام للبعيد والقريب أما الأشرار دي بركات اللي هيرجعوا الأورشليم دول البركات اللي هيآمنوا بالخلاص طب اللي هيفضلوا قاعدين في بابل هناك أما الأشرار فإيه كالبحر المضطرب بحر إيه هاي طبيعته كده لا يستطيع أقول البحر يهدى يهدى إزاي ما أعرفش يهدى الأشرار قولي له اهدى اهدى إزاي رأيته قاعد يفرق لا يستطيع أن يهدى أما الأشرار فكالبحر المضطرب لأنه لا يستطيع أن يهدأ وتقذف مياهه حمأة وطينا البحر لما يكون هايج يجيب من القاع كده يطلع العقارة وإيه ويطلع فوق يقول لك البحر النهاردة متعقر ليه في ريح شديدة فالبحر المضطرب ليه لأنه بيجيب من تحت بيجيب من القاع فعشان كده ما فيهوش سلام لكن السلام ده بيجي منين من فوق لكن البحر بيجيب من القاع بتاعه جايب حمأة وطينة فما يقدرش يهدأ أما الأشرار فكالبحر المضطرب لأنه لا يستطيع أن يهدأ وتقذف مياهه حمأة وطيرا ليس سلام قال إلهي للأشرار ليس سلام قال إلهي للأشرار أكثر كلمة يا أحبائي نسمعها الأيام دي كلمة الإيه؟ السلام ومؤتمرات سلام واتفاقيات سلام وأبحاث سلام والكل بيشتاق للسلام إسرائيل عايزة السلام والعرب عايزين السلام الدنيا كلها بتدور على السلام وأكتر عصر نزع منه الإيه؟ السلام الحروب ما بين الأمم وبعضيها ما بين الشعوب وبعضيها ما بين الأفراد وبعضيها ما بين الإنسان ونفسه ما الدنيا كلها مقلوبة على بعضيها تقولي لي ليه؟ ليه ما فيش سلام؟ أقول لك إيه؟ ليس سلام قال إلهي للأشرار يعملوا اتفاقيات سلام زي ما يعملوا يعملوا معاهدات سلام زي ما يعملوا السلام ده حاجة ايه جوه طب تهدوا من جوه نهدى منين من جوه نهدى منين من جوه ليس سلام قال إلهي للأشرار إسرائيل بتسعى إنها تعمل اتفاقيات سلام مع الدول العربية ما الكلام ده على إسرائيل لما رفضوا المسيح قلنا المعنى الحرفي اللي هم في قعدوا في بابل وما رضوش يجوا والمعنى الروحي إسرائيل رفض المخلص فبقى حال إسرائيل النهارده إيه كالبحر المضطرب لا يستطيع أن يهدأ ليه؟ ليس سلام قال إلهي للأشرار إسرائيل تسعة تقول لك نعمل تطبيع سلام اتفاقية سلام مع مصر يعني يعني خلاص في معاهدة أن مصر وصية ما يحاربوش بعض ليه؟ عشان إسرائيل تطمن طيب اسأل إسرائيل مطمنة؟ أبدا صدقوني بتسعى انها تعمل سلام مع سوريا وبتعمل سلام مع الاردن وبتعمل اسال اسرائيل طب بعد ما بتعملي وطبعا مع الفلسطينيين طيب بعد ما عملت السلام دوت هديته أو في اتفاقيات ورق متوقع مصر لا يمكن تحارب إسرائيل دي بموجب اتفاقيات كامب ديفيد ممنوع ما نقدرش نحارب إسرائيل ماضيين على كده طب اسأل إسرائيل اطمنتي أبدا ليه ليس سلام قال إلهي للأشرار إسرائيل عندهم قنبلة ذرية إسرائيل يملكوا قنبلة ذرية يعني لو حصلت أي حاجة بمنتهى البساطة يرموها خدوا دايرة كده اهو تلم إيه الأردن والعراق وسوريا وشمال والكويت وشمال السعودية ومصر لفوا كده دايرة كده اهو بتاعت قنبلة ذرية تفنيهم في إيه؟ حسبوها مرة لو صدر القرار من قبل مش عارف مين عبال ما يوصل لرئيس مش عارف مين وعبال ما يحط القنبلة على الصاروخ ويطلقها مش عارف حكاية تاخد ست دقايق وعملوا كده بس كده وعملوا كده كلمة قالوا ست دقائق الأول كانوا عشرة دلوقتي قالوا ست دقائق قبل يوم القيامة الست دقايق اللي هم لغاية ما يروحوا مطلعين القنبلة ويروحوا مضيعين كل العرب اللي حواليهم طب سؤال ايه ربنا مستنينا لما نتوب يا هبه ليس سلام قال الهي للايه للاشرار طيب وسط الاضطراب بتاع العالم ده بقى ولاد ربنا يحيوا في ايه في سلام ليه لان بولس الرسول قال كلمه حلوه قوي قال هو ايه سلامنا هو ده مين يا حلوه الايه دي احنا سلامنا مش من بره يعني ايه الامور تهدى كده عشان احنا نبقى في سلام ما يبقاش في مشاكل عشان احنا نبقى في سلام لا قال لك دي امور من بره ممكن المشاكل ترجع تاني ممكن الاتفاقيات يرجعوا فيها تاني امال احنا سلامنا مين هو شخص يسوع المسيح هو سلامنا عشان كده قال سلام يفوق العقل علشان كده السيد المسيح اسمه رئيس السلام واسمه معطي السلام ولما كان يظهر لتلاميذه يقول لهم ايه سلامي اترك لكم سلامي انا اعطيكم ويوم عيد ميلاده تجسده نشهدت الملائكه نشيد الايه سلام على الارض السلام وسلامه يملا قلبنا سلام الله الذي يفوق كل ايه عقل وانا اقول لكم ايه ثلاث ولإلهنا المجد دائما أبديا آمين